وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله لقاء جديد في اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ والمرجان هذه الليلة سنلتقط فيه لؤلؤة للحجيج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك والسابحات في الفلك والليل لما أنحلك لبيك لا شريك لك يا غافلا ما أغفلك يا عاصيا ما أهلكك الله سبحانه وتعالى بنى بيتا أو أمر ببناء بيت بيت له سبحانه وتعالى وأمر الناس أن يحجوا إليه يعني إيه الحج الحج هو زيارة عظيم زيارة لشيء عظيم الحج فمن زار الله سبحانه وتعالى كان له أجر عظيم طبعا احنا كلنا عارفين إن الحج أحد أعمدة الإسلام الخمسة قال رسول الله بني الإسلام على خمسة صلى الله عليه وسلم والحج ليس له جزاء إلا الجنة طبعا الحج المبرور قال النبي عليه الصلاة والسلام لا جزاء للحج المبرور إلا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه الحج له أجر عظيم لكن احنا لما يعني بنتكلم مع إخواننا وحبايبنا في الحج الحج بيبقى فيه مشقة وبيبقى فيه شوية متاعب والسنة دي بالذات المشقة والمتاعب زادت على بعض الناس زادت على بعض الناس من ناحية السن سنه قد لا يعني لا يتعدى أو لا يصل إلى السن الذي سنت له القوانين فوق 65 مش هيقدر يطلع تحت 24 مش هيقدر يطلع أو تحت 25 فدول حرموا السنة دي من الحج وهناك من حرم بسبب صحته وهناك من حرم بسبب ماله هنقول لكم وهنقول كمان للي طلع السنة دي في الحج اللي كافح وصبر وضحى وطلع هنقول لكم كلكم ربنا سبحانه وتعالى أولى بالجهد وأولى بالمال وأولى بالتضحية ليه؟ لأنك على قدر ما بتجاهد على قدر ما بتهتدي قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في مشقة وتعب بيشرح للسيدة عائشة أن أجرها على قدر تعبها قال لها إن أجرك على قدر نفقتك ومشقتك احنا طبعا عارفين الحج وعارفين المشقة والتعب وترك الأهل والمال والعيال والسفر والحقائب والمطارات والجمارك وبننزل الاول جده وبعد جده مدينه او مكه وبعد كده بنتحول لفنادق وبعدين ننزل ونطلع والكلام ده في وقت قصير ناهيك عن مناسك الحج بقى الطواف والسعي والوقوف بعرفات والنحر وكلنا عارفين طبعا رمي الجمار فمشقه ولكن لما لما ربنا بيشرع شيء فيه مشقه هذه مشقه نسبيه بمعنى ان المشقه ده هي هتنالك بعدها راحه طويله ونعيم كبير أما أما في غير المسلمين فالحج عندهم في منتهى التعب ومنتهى المشقة مع انهم كفروا ومشركين مشقة لا تزدهم الا تعبا ومشقة هنعرف الليلة دي يعني ايه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر للناس اللي تعبت و... و... علشان تسافر والناس اللي هتتعب لسه شويه يعني في في في الحج السنه دي تعالوا نشوف السنه ال... تعالوا نشوف الليله دي آه... طريقه للحج عند ناس ونشوف قد ايه بيتعبوا وبيجتهدوا مع صبر شديد على اللي هم فيه مع انه شرك آه... انا مش عايز اضيع وقت عشان الليله دي وقتنا فعلا ضيق آه... تعالوا نشوف هذا الحج الحج السنة دي زي ما ناس تعبت فيه و... أو لسه يعني إن شاء الله بإذن الله هيجتهدوا أنا عايزهم يشوفوا ال... ال... هذا هذه المشاهد لناس كفرة وعايزين يحجوا الناس دول عقيدتهم عقيدة عجيبة جدا بيعبدوا بيعبدوا بوذا وهم الناس البوذيين وبيروحوا بيحجوا في مكان اسمه لاسا ايه بقى موضوع حج لاسا ده وايه البوذيين بيحجوا ازاي تعالوا نشوف علشان نعرف قد ايه ربنا يسر علينا وقد ايه ربنا رحمنا ومهما تعبنا او لسه هنتعب نعرف قد ايه ديننا هو اليسر والحمد لله رب العالمين تعالوا نشوف يا ريت استاذ بطريق يعني نبدا ده مكان للبوذيين دول مجموعه من أصحاب هذه العقيدة رايحين هم دلوقتي لسه بيجهزوا نفسهم لرحلة الحج هم دلوقتي في بلادهم بيحجوا ازاي بقى هم بيحتاجوا أبائيب الأبائيب ده اهي اللي هو الراجل ده دلوقتي بيصنعها شوفوا كل واحد بيستخدم ما يقرب من 50 ل 60 أبقاب علشان السفر ده ليه يا ترى؟ لأنه هيسافر مشي هيسافر مشي طب المشي ده محتاج أبقيب طب يجيب حاجة طرية على رجله لا أصل ما بيلبسش كلام ما بيلبسش الأبقيب دي في رجله ده بيلبسها في إيده زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي كده بيلبسها في إيده طب يلبسها في إيده ليه؟ بيلبسها في ايده لانه بيزحف على ايده وعلى وجهه وعلى بطنه طول ما هو ماشي طب يا ترى المشوار ده يعني مثلا 10 كيلو 100 كيلو المشوار ده يا اخوان اللي الناس دي هتاخده 2100 كيلو هيمشوا على رجليهم 2200 كيلو ويا ريتهم هيمشوا على رجليهم ده هيمشوا بطريقه انتوا حضراتكم هتشوفوها دلوقتي آآ آآ طريقه عجيبه هم دلوقتي رايحين لبوذا الحي الراجل اللي موجود ده شوف المشقه والتعب هم ده بيتصوروا انه والعياذ بالله تعالى الاله المعبود وبيركعوا ويسجدوا امامه الحمد لله الذي شرفنا بدينه هتشوفوا هم رايحين بقى يحجوا لبوذا اللي مات اللي هو المفروض ان جد هذا الرجل من اكثر من ألف سنة هو هنا بيوصيهم بوصايا بيقول لهم ما تكذبوش ما تخونوش ما حدش يعمل حاجة غلط ومشيوا ويبدأوا الرحلة من تمثال بوذا اللي عندهم في بلادهم زي ما حضراتكم شايفين كده لبسوا الابائيب في ايديهم وعملوا لنفسهم يعني اغطيه لصدورهم وبطونهم وزي ما حضراتكم شايفين كده زي المرايل مرايل ثقيله جدا جدا من جلد كاوتش السيارات ثقيله وشديده وثقيله جدا بدأوا الرحلة زي ما حضراتكم شايفين يمشي ثلاث خطوات على رجله ويخبط ثلاث خبطات بإيده وبعدين يزحف على بطنه ووجهه ويسجد زي ما حضراتكم شايفين كده ويزحف على وجهه شوف بيخبط ثلاث خبطات بايده وبعدين يزحف على وجهه وهو علام الغيوب سبحان الله العظيم في الشروق وفي الغروب الثلاث خبطات دي تعني يد العصا الانسان وعقله وكلامه الودود فضله ملء شوف الناس بتتصدق عليه من كثرة ما هم عارفين المشقة اللي هتصيبهم يعني الناس كلها متعاطفة مع الحجاج هو يعني ده معناه انه ايه يعني رايح مش راجع ادي المنظر من من اعلى سبحان الله ماشيين على طريق مسافلت ده دلوقتي في بداية الرحلة وده طبعا امر بسيط لكن آه، هنشوف كمان شوية آه، اللي هيحصل لهم ماشيين دلوقتي هو شا- زي ما حضراتكم شايفين كده في مكان جبلي ولكنه يعني معقول ان الناس تمشي فيه شوف سبحان الله يمشوا يخبط ثلاث خبطات الثلاث خبطات دي زي ما قلنا خبطة تعني ال الإنسان والتانية تعني آه كلامه والتانية تعني التالتة تعني عقله بيوجهها كلها لمعبوده اللي بيعبده فلازم يخبط ثلاث خبطات كل كل ثلاث خطوات يخبط الثلاث خبطات دول ك كولاء وكتجديد عهد مع بوذا طبعا يا اخواني سبحان الله العظيم شوفوا ال ال ال هم دلوقتي خلاص ماشيين لوحدهم ادي يعني هنشوف حاجه سبحان الله شوفوا بدا مع كثره المشي طبعا هم ماشيين دلوقتي آه، كانوا ماشيين والدنيا شمس وكده دلوقتي شوفوا ده مرحله اخرى من مراحل السفر و بيزحفوا على تلج دلوقتي هم دلوقتي ماشيين على تلج شوفوا ازاي سبحان الله العظيم
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق دي وفي شوفوا الغروب الجبال وعرة ومتعرجة يهدي ولكن آه، دول بقى الاتنين اللي بيحجوا كمان معاهم بس شايلين لهم وهو مؤونة ال- ال- السفر يعني الطعام والشراب والخيام علشان النوم في الغروب والملابس نوره هما الاتنين دول برضو بيحبوا ولكن دول آه، اللي آه، اختاروهم عشان سنهم كبير شوية آه، ولا- ولاحظوا ان هم لازم يبقوا منح- في انحناء وضع الانحناء يعني الركوع وهم بقى حتى بيشدوا العربات بهذه الطريقة وكبار في السن الراجل ده آه، كبير في السن عنده حوالي 65 سنة واسمه بوسة والراجل ده بيمشي زي ما حضرتك شايفين منحني طول فترة السفر اللي هي 2100 كيلو متر من مكانهم إلى لاسة اللي بيحجوا لها آه، تبع بوز بيمشوا في اليوم تقريبا حوالي 6 كيلو متر كام يبقى كام يوم يا إخواني محتاجين سفر آه، سبحان الله العظيم يعني تقريبا ال- ال- ال- السفر ده صدقوني أكتر من سفرنا احنا لمكه شوفوا الطرق ازاي متعرجه وملتويه وملتفه السيارات ماشيه بتسافر وهم ماشيين شوف ازاي حتى واخدين اولادهم وعائلتهم معاهم وسبحان الله العظيم الم- يعني حتى الاطفال الاطفال بيسافروا 2100 كيلو متر عشان يحجوا واحنا الحمد لله ربنا ييسر علينا بنروح بطيارات بنروح- اقل واحد بيسافر بيسافر ب... ب... بالسياره بيقعد له 40 ساعه ولا يومين حتى شوفوا التلج نازل المطر نازل برضه هم ماشيين في المطر والبرد والميه والتلج ماشيين وبيزحفوا على وجوههم وبرضه بيخبط وبرضه بيزحف وبرضه بيسجد والناس اللي وراهم ماشيين منحنين بالعربات بمؤونة الحجاج
ربنا رب القلوب وهو علام سبحان الله العظيم الله أولى بكل جهد والله أولى بكل مال والله أولى بكل ربنا فكر رب القلوب لكن الواحد بيتعجب سبحان الله ازاي كفره على غير ملة الإسلام وعلى غير التوحيد وبيبذلوا كل هذا الجهد لآلهتهم الباطلة شوفوا ازاي بيزحفوا سبحان الله ط- ظهره حسب ازاي ظهره وازاي بقيت مفاصله وازاي بقيت أعضائه بيحس بإيه بيشعر بإيه لما يمشي شهور طويلة مش أيام ولا ليالي احنا بنتكلم في شهور شهور طويلة بهذه الطريقة إنه يزحف على هذه الثلوج وتلك الصخور وهذه الأراضي وشوفوا ال- ال- الأرض بيكسوها ال- الجليد مع برد وعناء ولسه بعد شوية هنشوف العناء اللي تكبدوه والمشقة اللي حصلت لهم طبعا شوفوا بيصعدوا جبال وبينزلوا أودية ف شوف يا اخواني هم دلوقتي طالعين هضبه طالعين هضبه الهضبه دي ارتفاعها 4000 متر عن سطح ال- عن سطح البحر 4000 متر شوفوا وبرضه بيزحفوا وبيسجدوا فوق وهم صاعدين وشوفوا لما هتقابلهم عقبه آه، سور او او شيء مش هيقدروا ي- ينفذوا من خلاله ثلاث خطوات هنشوف ازاي هنا البحر هي- هيتخطوا فرع النهر ده سجدوا وركعوا بمقدار بالمقدار اللي هيفوتهم يعني محافظين و و- ومراعيين تماما وطول الرحله لا كذب ولا ولا يأذي بعضهم بعض ولا حد يعمل اي يعني شيء محرم طبعا في ديانته وشوف المشقة هنا قابلهم سور برضه هيسجدوا عدد مرات بما يوازي اللي هيفوتهم لو مشيوا أهو شوفوا وهو علام الغيوب بشروق هم تصورهم شوفوا ازاي سبحان الله وشوفوا المشقة هو طالع هيطلع ازاي
ربنا رب القلوب أهو شوفوا وهو شوفوا سبحان الله العظيم الحمد لله ما كلفنا الله بمثل هذا وما فرض الله علينا بمثل هذا سبحان الله يزحلق وبيتسلق بمشقة هادي الودود ولكن عندهم صبر وشوفوا هم قد ايه قليلين ثلاثة ماشيين في هذا المكان الموحش بخلاف الحج عندنا الحمد لله تعالى يعني احنا كتير بيحج ملايين وفي مكان اماكن محدودة علشان اخواننا اللي بيحجوا مشي ما يكسلوش الحج مشي كله ما يمشي مش هيمشي اكتر من 20 30 كيلو بالكتير رايح جاي فدي سهله وده آه، امر يسير وبيقطعها في مسافات متعدده مش مباشره كمان مش متتاليه شوف سبحان الله العظيم طالعين يسجدوا ونازلين يسجدوا الا يسجدوا لله الذي خلقهم سبحانه وتعالى ويسجدوا هنا انتوا عارفين من كتر السجود هيطلع لكل واحد فيهم علامة صلاة كبيرة شوفوا هنا آه، لاحظوا ان هم كانوا طالعين والدنيا آه، آه، يعني الجو كان حار دلوقتي في جليد اتكون وكمان الجليد بدأ ينصهر يبقى ماشيين بقالهم قد ايه هنا عسكروا في خيامهم احنا الحمد لله تعالى عندنا فنادق وعندنا خيام وعندنا مخيمات جميله ومريحه ومكيفه هم هنا في يعني في البرد بيعملوا خيام خفيفه زي ما حضراتكم شايفين بيعملوا اكلهم وشربهم زي ما احنا شايفين دلوقتي الناس بتخدمهم اللي هم خارجين معاهم في خدمتهم عملوا لهم الخيام ودول لا زالوا لسه عمالين يركعوا ويسجدوا سبحان الله
ربنا رب القلوب وده قاعد بيقول الاوراد بتاعته وعمال بيقول الذكر بتاعه الغيوب بشروق سبحان الله الغروب نوره يهدي العصا وصلوا للخيام هيقعدوا بقى يرتاحوا شويه رب القلوب شوف بياكل بياكل ايه بقى شوفوا الاكل بتاعه ده شعير في الشروق وفي الغروب شوفوا المنظر شوفوا الاكل يعني حتى مش مثلا بياكل حاجه
ربنا والحمد لله تعالى ربنا ييسر على- علينا في كل مكان في الحج ونلاقي اكل وحاجه كويسه عشان الواحد ما يزعلش لو جابوا له في الحج مثلا ال- الفوج اللي رايح معاه جابوا له شويه اكل او شو حاجات كده مش من اللي- يعني مش من اللي بيفضلها قوي يعني يصبر لله تعالى ويرجع ب ب ب بالاجر
عفوه خير نلاحظوا ان طول الرحله ما حدش بيكلم حد طول الرحله سجود وركوع و ولاحظوا الابائيب شوفوا ال... ب- بدات الابائيب ال... ال... ال- الاحذيه الخشبيه اللي في ايديهم ت... تتآكل سبحان الله العظيم والحر والشمس والعرق والاثنين اللي تفوقوا يعني اللي سنهم فوق الستين شادين العربات وماشيين محم- محملين وبرضه راكعين وبرضه منحنيين تعظيما لإله
لا إله إلا الله لا سبحان الله.
إله إلا الله لا إله إلا الله ما لا هنا شوفوا الجبال دي زي ما قلت لحضراتكم ان ان المرتفعات اللي بيطلعوها بينزلوا وبيطلعوا مرتفعات حوالي 4000 متر طالع و4000 متر نازل هنا قاعدين بقى هنا فترة ال- الراحة اللي هم واخدينها بيشربوا بقى شاي و... الراجل ده بيحكي عن مشاعره وعن احاسيسه شايفين حضراتكم طبعا وشه وطبعا هم ما عندهمش وضوء ما عندهمش حاجات من دي آه، آه، شوفوا وجوههم كلها فيها ايه علامة سجود وفي الغروب سبحان الله العظيم
نوره لكن لغير الله شوفوا المنظر ال- ال- ال- الذي سجد لغير الله القلوب وشوفوا هو راضي جدا وشوفوا ال- الأبائيب والأحذية الخشبية آه، آه، يعني آه، بدأت إنها تضمحل وبدأت إنها تتآكل هنا بيحكي عن نفسه بيقول أنا شايل حمل تقيل جدا على على بطني شوفوا قد إيه السترة اللي أنا حاططها فيها قد- آه، كاوتشات آه، عربيات تقيلة و يعني وك- وتآكلت و- وطبعا حط عليها طبقة أخرى وتآكلت وحط عليها طبقة أخرى يقول لهم أنا رجلي وجعتني جدا يا جماعة أنتوا مش متخيلين اللي أنا فيه ده دلوقتي أنا حاسس بإيه صدري وجعني هوريكم دلوقتي هو بيتكلم ه- هيورينا دلوقتي ويقول هوريكم اللي حصل في رجلي من كتر السجود والركوع شوفوا إيه اللي حصل شوفوا ادي رجله شوفوا مفاصله ورمه قد ايه ومتورمه ومنتفخه ما عشان ما حدش يقول اه ظهري من كتر ال- ال- الطواف انت بتطوف سبع مرات وبت- وبيقول لهم بصوا والراجل كمان صاحبي آه، آه، من كتر ما ايده بي- بي- بيسجد شوفوا قد ايه ايده اخشنت واصبحت آه، قاسيه واصبحت آه، آه، جافه وهنا الرجل ده بيساعدهم بيعمل لهم بدل ال- الأغطية وال- والحاجات اللي هم بيستخدموها في ال- في هذه الرحلة بي بيعمل لهم غيرها و- وبيحاول يصلح لهم اللي تلف واللي تآكل سبحان الله شوفوا ده كله شايلينه في هذه الرحلة الطويلة لا إله إلا الله لا إله سبحان الله إلا الله لا إله هنا وصلوا كده لوحدهم الى آه، آه، محطه معينه معناها ان هم قربوا شويه من المكان اللي هم رايحين له ولاحظوا ان الجليد آه، آه، تحت بدا ي- ي- يروح لكن فوق في الجبال لسه في آه، مكان هيطلعوه دلوقتي كله جليد
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب سبحان الله بشروق اللي الواحد بيتعجب له الصبر على على هذا الجهد الشديد
ربنا رب القلوب المسلمون اولى انهم يصبروا لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال ولربك فاصبر
حبه خير وجود ارتجي دوما عظام هنا قعدوا شوفوا بالليل هادي الودود قعدوا علشان يتدفئوا البرد شوفوا البرد عامل ازاي وشوفوا قد ايه ال- ال- ال- النار وبيحاولوا يدفوا نفسهم شوفوا ازاي البرد بخلافنا احنا الحمد لله تعالى عندنا اشياء تقينا البرد وتقينا الحر و... اللي لفت نظري الحقيقه اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي شوفوا هما بيحطوا طبعا آه، جايبين معاهم حاجات معينه بي بي للوقود بيولعوا بيها اللي لفت نظري جدا ان في البرد ده وفي الوحده دي وفي الحر في, ال- في الريح دي وفوق الجبل قاعدين بيقولوا الاذكار بتاعه الحج بتاعهم شوف عمالين يعملوا صلواتهم ويقولوا اذكارهم ومعاهم كتبهم وبيحافظوا على اورادهم قاعد الراجل يقول اذكاره ومعاه الورق والكتب وبيذاكر طريقة الحج وبيذاكر ايه سبحان الله العظيم شوفوا قد ايه الاتقان في- لحاجة فيها يعني عبادة لغير الله يا اخواني ربنا سبحانه وتعالى اولى بكل خير واولى بكل بر واولى بكل جهد إلا الله سبحان الله هو دلوقتي شوفوا لاحظوا بقى ان الجليد بدا ينصهر وبدات الشمس تطلع يعني ده معنى- معناه انهم مشيوا اكتر من ثلاث او اربع شهور هنا الرجل ده مرض وتعب ولكن برضه مصمم يكمل ومصمم انه ي- يصل بالرحله آه، الى اخرها واحد منهم اهو شوفوا اللي ماشي في الخلف ده واحد من الشباب جر العربه بتاعته وشوفوا الصبر هم دلوقتي طالعين آه، مطلع كبير شوفوا الصبر بيطلعوا ازاي بطريقة م- ملتوية علشان يتفادوا ذو مريض ما- طبعا الراجل ماشي 1500 كيلو تقريبا لغاية دلوقتي على رجله بيجر عربة وسنه فوق الستين
ربنا من حقه من حقه يعني يتعب على الأقل أو يمرض يعني ولكن ال- ال- القضية انه مصمم انه يكمل وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله من ساعات بنشوف اخواننا و- وحبايبنا من ال- من الحجاج آه، آه، مريض جدا وظهره منحني و- ولكن برضه مصمم انه يطلع يحج اهو الراجل ده شوفوا ازاي دلوقتي هم بيحاولوا يعملوا له شويه علاج آه، يعملوا له شويه تنشيط لعضلات ظهره من البرد والتعب اللي اصابه لكن برضه هيكمل وبرضه هيمشي ويكمل مشوار الحج بتاعه ده اقليم التبت يعني اقليم اسمه التبت شوفوا ازاي بينزلوا سهول ووديان وشوفوا ازاي برضه بيسجدوا وبرضه بيركعوا والثلاث خبطات بتاعتهم المعروفة حتى فوق الجبل عندهم عقيدة في موضوع الحج ده انه هيرجع من غير ولا خطيئة هيبقى اتولد من جديد
إلا الله لا إله والله احنا اللي عندنا هذه آه، الفضيلة وهذا الخير وهم واخدين بعض الامور من عندنا زي انهم متصورين ان كل حاجة حواليهم ماشية معاهم وبتلبي معاهم او ماشية بتروح تحج معاهم دلوقتي او بتحييهم لا احنا اللي عندنا هذا ال هذا ال الفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي الا لبى من عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا بنوره يهدي شوفوا ده برضو آه، ربنا صاحبنا القلوب وهو تقريبا بقى ايه آه، وهو ما- ما دلوقتي ما بيركعش ولا حاجة زي الأول تقريبا عندهم رخصة برضو في ساعة المرض أو التعب إنه يخفف عن نفسه ربنا هنا برضو هنا قعدوا بقى عشان ياكلوا انا عايزكم تشوفوا كده الاكل اللي هم هياكلوه عباره عن ايه اهو دي لحمه شوفوا اللحمه مجففه وشكلها سبحان الله العظيم حد فينا يقدر يأكل لحمة بهذه الطريقة هل يستطيع أحد أن منا أن يأكل لحم مجفف بهذه الطريقة ومجفف بقاله شهور يعني طعمه بقى الله أعلم به ولكن بياكلوه كل ده في سبيل اللي بيعبدوه هم هنا هنا برضو دول يعني آه، هم خلاص تقريبا يعني آه، كده بيقربوا من لاسة اللي هم رايحين لها شوفوا البرد والتلج سبحان الله طبعا بياكلوا بدون تفكير عندهم يعني تعبوا قد ايه ولكن سبحان الله وده المريض بيشرب شاي بس سبحان الله أقول لكل إخواني وترجون من الله ما لا يرجون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون إن كنت بتتعب فهو بيتعب زيك وأكتر ولكن ربنا بيعطيك ما لا يعطيه سبحانه وتعالى أنت اللي ربنا بيغفر لك وأنت اللي ربنا بيكرمك وأنت اللي ربنا بيخلف عليك مالك وأنت اللي بيقال لك لبيك وسعديك حجك مبرور وذنبك مغفور هي دي كل التعب والمشقة دي علشان يدخل هذا المكان اللي اسمه لاسة اللي هو بيعبد فيها بوذا اللي رايحين حجاج التبت اللي اقليم التبت ان هم يروحوا يحجوا في المكان هم كده وصلوا للمدينة شوفوا ازاي حتى في المدن ووسط سيارات و- و- و- وبنزينات وسيارات و- واشارات مرور وبرضه ماشيين وبرضه بيزحفوا طب مش خايف يعني ده مش خايف مثلا انه ت- تيجي سياره ولا حاجه مش واخده بالها منه هو رقم مستني برضه العمر مش بعزقه شوف ازاي اهو ما- ماشي هيستنى شويه كده يجري وبعدين يزحف علشان ايه آه، سبحان الله ورايح شوفوا بقى كانت العربية لكن الحمد لله جت سليمة طبعا ده في تصوره يعني ووصلوا لهذا المكان هل تتخيل يا اخواني ان هذا المكان بيعبد فيه بشر بيعبد فيه بيعبد فيه تمثال لإنسان مات من ألف سنة وهو هذا التمثال اللي احنا شايفينه طبعا تمثال بغيض جدا شا- زي ما حضراتكم شايفين تمثال واحد مبرق وودانه قد كف الايد ومنظره صعب جدا وعينيه صفرة وحواجبه مرفوعة ومنظر صعب جدا جدا شوف هو ده المعبود عندهم هو ده اللي محتاج هو ده اللي هو ده التمثال اللي هم جايين يحجوا له ولسه بيسجدوا ولسه بيركعوا ول- وجايين له من كل انحاء العالم من الصين ومن الهند ومن اليابان بوذا كلنا عارفينه جايين علشان يعني يدوروا هذه الاسطوانات طبعا مش عارف اقول لكم ايه آه، منظر صعب جدا يعني شوفوا قد ايه التعب والمشقه احنا بنهني كل اخواننا اللي راحوا يحجوا وبنبشر كل اخواننا اللي رايحين وبنقول لهم اتعبوا تتعب اتعب لله سبحانه وتعالى اديك شايف دول عملوا ايه وسافروا قد ايه آه، اخواني آه، آه، ان قدر ان نف ان اجرك على قدر نفقتك ومشقتك اجرك على قدر النفقه والمشقه معايا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين آه، قبل ما نكمل بس موضوعنا آه، آه، بس معانا اتصال السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله وبركاته معاكم عمر اسكندرية يا شيخ أمين اهلا يا ام عمر الله يبارك لك يا رب والله سبحان الله ربنا عزنا بالإسلام يعني شوف الذل والمهانة اللي الناس فيه يعني احنا خ- ما اخترناش الإسلام ربنا اختاره لنا فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بالإسلام نعمة والله يعني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين دول مذلولين سبحان الله يعني ورايحين يع- يسجدوا لصنم ولا البشر الحمد لله ان ربنا اختارنا مسلمين والله يعني حاجه ترفضها ال- الفطر السليمه اولادي قاعدين يعني عمالين يضحكوا على المناظر والهدهد لما شاف ملكة سبأ بتسجد للشمس راح راح لسيدنا سليمان وقال له الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء سبحان الله فربنا ي... هم دول اللي اضلوا يعني ولا تزد الظالمين الا ضلاله يعني ربنا يهدينا و... ويرزقنا حج بيته باذن الله آمين يا رب العالمين.
ويتقبل مننا يا شيخ امين ربنا يبارك لك آه، ندعو لزوجي بالشفاء الله يبارك لك يا رب ربنا يشفيه ويعافيه وجزاكم الله خير احنا برضو قبل ما نكمل موضوعنا آه، آه، يعني تعالوا نشوف الاول بس ايه يعني الفرق بيننا وبينهم اذكركم بيسر حجنا وبلطفه وبجماله وبطهارته وبنظافته آه، قبل ما نكمل بس موضوع الحلقه لان احنا عندنا آه، آه، يعني فقره عن حجنا شوفوا يا اخواني اتفضل يا استاذ محمد شوفوا ادي الحج شوفوا الجمال والبهاء واللطف والنظافه وال والبريق والطهاره يعني كعبه عظيمه ونظيفه شوفوا الطواف وكيفيه ال ال ال يعني الطواف بشكل منسق وجميل ولطيف والكل ماشي مع بعضه بيذكر الله وبيدعي الله سبحانه وتعالى بعزه لا بيذل الإنسان ولا بي- بيخضع لمخلوق إنما هو الخالق سبحانه وتعالى قل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك شوفوا إزاي الطواف شوفوا إزاي حوالين الكعبة شوفوا خلف مقام إبراهيم شوفوا النظافة والنظام والجمال الحمد لله شوفوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك النبي عليه الصلاة والسلام قال من طاف حول البيت سبعا كانت خطواته احداها تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه هنا الطواف بين الصفا والمروه شوفوا برضو بشكل منظم ومنسق الميلين الاخضرين آه، شوفوا بقى ال- اللي بيسعى بين الصفا والمروه تكفر عنه سبعون كبيره سبعون كبيرة وال- ومس الحجر الأسود يحط الخطايا حطا هو ومس الركن اليمين شوفوا هنا الوضوء- الوقوف بعرفة وكل حاجة منظمة الكل بيصلي في وقت واحد الكل بيدعي في وقت واحد الكل بيرجو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى ال- القبول شوفوا النظافة وشوفوا الثياب- الثياب البيضاء وشوفوا الطهارة ال- ال- اللي المسلمين فيها و- وشوفوا ازاي ال- ال- ال- الكل بيبكي الكل متاثر الكل سبحان الله العظيم الفرق بين صلواتنا وصلوات غيرنا الفرق بين وقوفنا ووقوف غيرنا الفرق بين حجنا وحج غيرنا الفرق بين ملابسنا وملابس غيرنا الفرق بين ايدينا وايدين غيرنا شوفوا ده طالع طالع فعلا جبل ولكن عشان ينتقي ينتقي حصيات كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم وهنا رمي الجمار زي ما كلنا عارفين وسبحان الله العظيم وتظل الكعبة آه، جميلة ومشرفة ومكرمة وهذا هذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه آه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام ويرزقنا وإياكم حجة مبرورة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وأن يحيينا على الإسلام ويتوفانا على الإيمان ويرزقنا الشوق إلى لقائه ولذة النظر إلى وجهه شفتوا أخواني الفرق يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والله سبحانه وتعالى أكرم وأعز آه، معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا اخ حذيفه السلام عليكم السلام عليكم اخ حذيفه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل اسمعك
كيف حال الشيخ بارك الله فيكم
وفيكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل اسمعك اتفضل كمل يا, يا تقريبا الاتصال انقطع السلام عليكم يا ام امينه اهلا يا ام امينه
ازيك يا دكتور آه أب- يا شيخ ربنا يخليكم ربنا يبارك فيكم يا شيخ بس انا عايزه اساس الموضوع ده يعني ب... انا والله ربنا شفت حاجه شفت شفت رؤيه بس شفت شفت- شفت الناس اللي تعبد تعبد الحاجات دي انا افهم تعرف اتكلم مصري شويه بس شفت الناس اللي تعبد الاصنام وتعبد تعبد الحاجات دي انا شفت رؤيه والله شفت جمره من آه، جمرات جهنم والعياذ بالله قدام البيت قلت آه، بس هي الجمرة دي اللي يغنى منها دماغ الإنسان بنفسه من درجة ولا مش كده يا شيخ؟
سبحان الله قال تعالى لمثل هؤلاء أنتم آه، مما تعبدون من دون والله العظيم الله عز يعني وجل ش- ه- ده مجرد رؤية في المنام أس- أسفل ده مجرد رؤية في المنام بس شوف الح... آه، في الحقيقة في الحقيقة وش الإنسان الشيء اللي يجيه من العبادات هذه وال... والله يا شيخ آه، شيء بي- يدمي القلب طبعا احنا ربنا عزنا بالاسلام اللهم لك الحمد كله وادعي لي يا شيخ ربنا يثبتني على الحجاب يا رب آمين.
ادعي لي يا رب يثبتني على الحجاب وعلى كلام السنة.
ربنا يثبت كل أخوات الجزائر وأخوات تونس وكل أخواتنا في كل مكان على الحجاب وعلى الطاعة وعلى الدين فإخواني الحج آه، آه، يعني وإن كان فيه مشقة ف- فالله أولى سبحان الله هتعمل إيه بصحتك لو ما كنتش تجتهد لله اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم صحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وشبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك لازم يكون عندك همة ولازم يكون عندك عزم لله سبحانه وتعالى آه، إيه، الحج ده يعني انا هذكر لكم موقف في الحقيقه مر بي انا شخصيا اول مره في حياتي كنت احج انا وزوجتي وما كناش عارفين اللي بيحصل في الحج إيه، طبعا اللي بيخرج من مخيمه ده حاجه صعبه يعني المهم احنا كنا في اول سنه كنا بنحج وك- وكنا في مخيم معين والمخيم ده آه، لقينا انه مش مناسب وحد من النساء زعل آه، زوجتي فقلت لها خلاص ما تزعليش احنا في الحج دلوقتي لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج تعالي ونخرج نروح نشوف اي مخيم تاني ويعني ندفع للناس زي ما دفعنا لدول ندفع لغيرنا ولغيرهم وخلاص ون- ونشوف امورنا طبعا احنا مش فاهمين ان اللي يخرج من مخيمه آه، ي- يعني مش هيلاقي مخيم تاني صعب جدا جدا جدا قد يكون مستحيل فطبعا خرجنا نروح للمخيم آه، جنبنا قال لا احنا ما بنقبلش حد لازم يكون معانا من الاول اللي بعديه واللي بعديه المهم احنا حجينا في الشارع حجينا آه، يوم 8 و9 و10 و11 و12 في الطريق في الشارع وطبعا المطر علينا الميه اللي في الارض علينا ال- حجه كانت حجه يعني الحمد لله تعالى لذلك زوجتي تقول لي انا مش هنسى الحجه دي عمري وانا شخصيا دلوقتي اذا دخلت مخيم لا يمكن اخرج منه حتى لو زعلوني حتى لو ضايقوني الصبر آه، فالواحد ممكن ي- تحصل له حاجات في الحج لازم يصبر لله سبحانه وتعالى ولازم يبقى عارف انه طالع مش علشان يرتاح وعلشان ياكل وعشان يشرب ويتفسح هو طالع لله سبحانه وتعالى طالع ياخد اجر ويرجع مره تانية حسن الهدف لازم الواحد يبقى عنده حسن هدف في خروجه من بيته النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم هذا البيت يعني إيه اللي عايز يروح البيت ده هو، من أم هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه فإحنا إيه، يعني نطلع آه حصل أي تعب لله طب افرض مرضت افرض تعبت يا اخي سبحان الله العظيم انت كان ممكن تمرض هنا وكان ممكن تتعب هنا لله سبحانه وتعالى اللي م- يعني كل شيء بقدر كل شيء بقدر انت خ- اخذت حيطتك ويعني اجتهدت انك انت تاخد بالاسباب وطلعت لله سبحانه وتعالى لا تحزن ولا تألم ولا ولا تخاف خلاص ولربك فاصبر ولربك فاصبر ركز في اللي انت رايح له ركز في حجك ركز في اذكارك ركز في الحرمين ما تسيبش الحرمين ابدا ما تقعدش كتير مع الناس ما تقعدش تتكلم مع الناس ما تروحش الاسواق الا لما تخلص حجك خالص عايز تروح سوق تجيب حاجه او كده ممكن لكن ما يبقاش عندك آه، ال- ال- الاساس انك تروح آه، للاكل والشرب وشراء الهدايا والحاجات دي واصبر وقفت بعرفه اصبر في الوقوف العر- في عرفه طفت وسعيت اصبر آه، آه، ك- كان في زحمه اصبر كان في آه، آه، مضايقات من الناس برضو اصبر العرق عندك شويه آه، م- يعني انت عارف طبعا انت محرم ما ينفعش تحط عطر ما ينفعش ت- كده برضو اصبر لله سبحانه وتعالى ليه لانك هتخرج من من من ال- من الحج كيوم ولدتك امك النبي عليه السلام يقول وهذا ال- ال- الحديث اختم به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا فرغ العبد من حجه يعني في طوافه بتاع- اللي هو طواف الاخير سواء كان الافاضه او الوداع جاء ملك فوضع يده بين كتفيه وقال اعمل فيما يستقبل ها- اعمل بقى صالحا في اللي جاي اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى اعمل فيما يستقبل خلاص انت اللي فات ده كله انمحى مسح من من من خطاياك كلها راحت اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من هؤلاء اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم هذا العام اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم هذا العام وفي كل عام حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا واسال الله سبحانه وتعالى آه، ان آه، اذا ذهبنا ذهبنا آه، سالمين واذا عي- عدنا عدنا غانمين آه، كما قال رسول الله آه، الح- الحجيج وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل عرفة الذين آه، يغفر لهم ولمن شفعوا فيه قال رسول الله آه، ثلاثة كلهم آه، ضيف أو قال آه، آه، آه، ضامن على الله إن عاد عاد بغنيمة وإن مات أن يدخله الجنة الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر حج مبرور بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومن